بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في كلمات كده في رساله يوحنا الثالثه حسيتها راكبه قوي علينا اثناء الخدمه فدي رساله للقدام وللجداد للقدام اولا وللجداد ثانيا كلمه جت على خادم قيل عنه كلمه صعبه انه لا يقبلنا لا يقبلنا فعاوز اكلمكم عن يعني ايه خادم ما يقبلش اخوه ما يقبلش زميله حرب صعبه قوي وللاسف متكرره ومنتشره خليني اعترف لكم باعتراف اي مشكله في الكرازه بالنسبه لي تهون اكتر مشكله توجع قلبي الاقي اتنين خدام مش عارفين يقبلوا بعض او مش عارفين يتفاهموا مع بعض كل الباقي ده ما يقلقنيش وما ازعلش منه مشاكل في فلوس مش عارف مشاكل في مع الحكومة من الحكومات مشاكل كل ده يهون مش أن تتلغي كل ده ما ازعلش منه إنما اتنين مش عارفين يحبوا بعض ده الحقيقة بقف قدامها كده مش عارف أعمل إيه فخلونا نتكلم في المشكلة دي من قبل ما تدخلوا طبعا القدام عارفينها وشايفينها والجداد محتاجين يحذروا منها نقرا الكلام اللي قاله القديس يوحنا في نهاية حياته عن شخص بيقول اسمه بيقول ايه ايها الحبيب انت تفعل بالامانة كل ما تصنعه الى الاخوة ده واحد حلو ده والى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الذين تفعل حسنا اذا شيعتهم كما يحق لله ما بالظبط زي ال system دلوقتي يعني فلان ده كان تلميذ يوحنا كان دوره زي team leader بيشجع الناس وهي طالعه ال medical missions او ال spiritual missions او ال residents وهم مسافرين فبيقول له ايه انا شايفك بتعمل كل خير واللي بتشيعهم تشيعهم هنا بالبلدي يعني ايه تجهزهم للسفر او تبعتهم في اللغه القديمه لانهم من اجل اسمه خرجوا فواضح ان دول طالعين يبشروا زيكم وهم لا يأخذون شيئا من الأمم فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق كتبت إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس واحد كده الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا وده اللي هتكلم عنه بزيادة يعني من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها هاذرا علينا بأقوال خبيثة اللي بيكلم ده القديس يوحنا الحبيب وهو عمره مئة سنة هو بطرك العالم في الوقت ده فبيقول فلان ده مش قابلنا بيتريق علينا وبيسخر مننا وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة مش قابل حد يا عم ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة تعالوا الأول ناخدها جزء جزء كده ونعيش مع الكلام كأننا عايشين في القرن الأول وجو الكرازة في القرن الأول أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنع إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله خلي بالكم انتوا داخلين على حاجة اسمها country teams أو teams بقى فرق شغل بقى operational بقى مش educational دوركم الاساسي ان انتوا تخدموا على الناس اللي مسافره او الناس اللي هتقعد في البلاد لانه لازم تبقوا عارفين قيمه المكرس اللي قاعد في البلد التضحيه اللي قدمها اكتر من اي حد فينا لانه انا بأفاجأ بروح صعبه ان انت مش عاجبك الشخص اللي ادى عمره وعايش في بلد بيخدم ربنا بعيد عن اهله بعيد عن اصحابه عايش في ظروف قاسيه وانت قاعد تحكم عليه هو مش عاجب يعني مش مالي عينك طب وانت يعني وصلت ليه انك تبقى انت كده لما بتحكم عليه انت دورك تعمل زي اللي اتقال هنا انك تخدم عليه انك تبقى في ظهره انك تشيله في كل احتياجاته عشان يعرف يعمل خدمته فأعضاء الفريق بيبقوا خدام لخادم الكرازة المحلي أو خادم الكرازة المكرس اللي قاعد أو على الأقل ال mission members اللي طالعين من هنا خليك أمين في صلاتك وكلامك وخدمتك صلي لإخواتك اللي بيسافروا حتى لو أنت ما سافرتش اتكلم عنهم كلمة طيبة لأن من الحاجات اللي واجعة قلبي أنا بقى بصارحكم أنتوا بقيتوا خدام كلكم خلاص جو الكرازة فيه عيب وحش أوي الكرازة بتاعتنا سامبول إن في كلام كتير على بعض وده بيضيع النعمة اللي وسطينا احنا بنحس بنعمة بنحس بإيد ربنا في معجزات بتحصل على ايديكم انما طول ما احنا مش عارفين نحب بعض ونرمي كلمة على بعض النعمة تتراجع المسيح ما يحبش يشتغل في الجو ده لكن لو انت عينك بسيطة هتبقى باصص لكل اخواتك باحترام شديد انا كنت استاهل ادخل مع الناس دي انا انا استاهل اشتغل مع قديسين زي كده اجعل الكل يشهد لك لأن الآية بتقول إيه كل الناس حسب النص اللي قاله يوحنا إذا شيعتهم الذين شهدوا بمحبتك أمام الله الشهادة للخادم بتيجي من الناس على فكرة يعني أنا لما يجي حد يشكي لي من حد أو بيحكي لي موقف في بلد بقول له أنا ما كنتش معاكم فمش قادر أحكم بدقة لكن أنا بيوصلني كل الناس شهدة لفلان وكل الناس بتشهد على فلان انه متعب انه مش متفاهم انه مش متواضع انه مش بيجي على نفسه في الوقت اللي بيجي لي ناس تشهد لي الشخص فلان ده فعلا كلنا بنتعلم منه مريح بجد مفرح في خدمته بجد بيحب الكرازة بجد آخر الكل بجد إذا خلي بالكم يا أحبائي لان في ناس تقول لي يا ابونا انت بتسمع وخلاص لا حبيبي مش بسمع وخلاص احنا في الاخر يعني انت اللي بتشهد لنفسك بسلوكك باستقامتك بحياتك في الاخر في feedback بيجي احنا مش بنفتش وراكم على فكره خالص في ناس بتزعل لما يتقال evaluation احنا حتى ال evaluation ما يفرقش معانا كتير بس الخادم الحلو المتواضع الامين كل الناس بتشهد له الشخص اللي داخل الخدمة الغرض أو متعب أو مش متواضع كل الناس بعد شوية بتتعب منه وبعدين لما نيجي نكلمه يدافع عن نفسه كأنه المظلوم والشهيد حاسب أنت مش راضي تشوف الغلط اللي فيك مش راضي تعترف أنك شخص مش مريح طب ما أحسن تعرف غلطك وتصلحه ما احنا مش بنرفضك احنا عاوزينك تكمل بس هتفضل تطلع انت صح واحنا غلط يبقى عمرك ما هتتحرك من مطرحك نكمل من اجل اسمه خرجوا تعبير جميل قوي لان كلكم مفروض تعيشوا التعبير ده تلاحظوا كلمة جو اللي ابتدينا بيها من شوية اذهبوا وتلمذوا بيقولها القديس يوحنا بقى بعد سبعين سنة من الكرازة سنة مية مثلا بيقول طلعوا ناس كتير خلاص مش دول ال 12 والسبعين كل دول مش سافروا السماء احنا بنتكلم في جيل بعد الرسل الوحيد اللي عايش يوحنا الحبيب وعمره 100 سنة عجوز بس بيقول الناس دول من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم نحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء كي نكون عاملين معهم بالحق يعني كل كرامة وحب واحترام للريزيدنت أو للكاهن اللي مقيم في البلد كل تقدير للشخص اللي عايش ليلة بعيد عن بيته بل كل عايش شهر واثنين وثلاثة كل الاحترام والتقدير ليه مهما كانت عيوبه مهما كانت ضعفاته لأن من أجله اسم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأم يعني عاوزين إيه هيكسبوا إيه من الشغلة بتاعتنا مفيش غير الغلب على الأرض مفيش لكن في السماء فيه خير كتير قوي هنا فكرة قبول الآخر مع اختلافه بصوا احنا جوه سان بول يتميز في رأيي انه كلنا جايين من كنايس مختلفة من cultures مختلفة خبرات مختلفة شهادات مختلفة أعمار مختلفة بس هنبقى عيلة واحدة وهنحب بعض وهنحترم بعض وهصدق ان المسيح بيشتغل بيك زي ما بيشتغل بيا واكتر لازم اصدق في كده ولو ما عرفتش اعمل كده انا ما ينفعش خادم لكن أزمة قبول الآخر إذا كان العالم بيتكلم عن قبول الآخر أنت المسيحي مش عارف تقبل خادم زميلك مش قادر تشوف غير عيوبه ده ايه العين دي فاذا كان ربنا قابله كخادم انت مش قابله كخادم ازاي وصلت لكده ربنا نفسه شايفه خادم انت ببالك بتحكم عليه ما ينفعش يخدم تبقى انت بالاولى ما تنفعش تخدم النظرة البسيطة دي أحبائي تنقصنا كلنا اللي هيشتغل بيك في رب... ربنا واللي هيعمل بيك خدمة كبيرة ربنا بس مش هيشتغل بيك وانت مش راضي تقبل أخوك خليك فاهم دي مركز في عيوبه يبقى انت ما تنفعش خادم ولا خادم ولا كارث عارف تشوف النعمة اللي فيه خلاص يبقى ربنا هيديك نعمة ويشتغل بيك كتبت إلى الكنيسة إيه اللي خلى القديس يوحنا يكتب الرسالة دي الرسالة دي أصغر رسالة رسالة يوحنا الثالثة دي إصحاح وصغير لأنه كان عنده أزمة مع أمين خدمة مع خادم مهم مع شخص البعض بيقول كان كاهن البعض بيقول كان أسقف والبعض بيقول كان خادم اسمه ديوتريفوس بس ديوتريفوس ده, ده ريحته طلعت من كتر ما هو خادم متعب فبيقول كتبت إلى الكنيسة لكن ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبل مأساة الخدمة في الحتة دي حاسبوا يا حبايبي من حرب الأول أوحش حرب تيجي الخادم أنه يبقى عاوز يترقى عاوز ياخد مركز أول في الخدمة أقول لك في ال educational دي جميلة تشجيعية بس في الخدمة لا تبقى عاوز تبقى leader تبقى عاوز تبقى عليك العين تبقى عاوز تبقى انت ال mission leader تبقى عاوز تاخد انت القرار تبقى عاوز تزق اللي حواليك وتنفرد اخطر حاجه تاكد ان ربنا مش معاك في القصه دي خالص خدمتنا دي عاوزه تواضع بجد عاوزه واحد يغسل رجلين الناس كلها مشي مشي الناس وراه فبيقول الراجل ده لا يقبلنا اللي بيحب يكون الاولاني يهوى نقد الاخرين وبعدين لما تتكلم واحد يقول لك انا بقول نقد بناء كتير يجوا يقعدوا معايا يقول لي بص يا ابونا من غير ادانه ويبتدي يدين طب من غير ادانه ازاي يعني ما انت بتعملش غير ادانه دلوقتي هو بيقولها جمله حبيبي انت اللي بتقوله ده معناه انك انت مش شايف اي حاجه كويسه ومعناه انك انت بتقول لي انا الوحيد اللي انفع في الخدمه دي وطبعا انا وانا بسمعك بقول في بالي انت الوحيد اللي ما تنفعش على فكره لانك بدل داخل بروح النقد لزمايلك مقتنع ان كلهم ما ينفعوش يبقى انت فيك حاجه غلط خالص انت مش واخد بالك من قلبك مش واخد بالك من توبتك انت نسيت نفسك انت افتكرت نفسك كارث بجد اللي بيحب يكون الاولان الاول بيزعل بسرعه ويزعل كتير اللي ما يحبش يكون الاول ما بيزعلش يعني الناس قصرت وماله عادي ما انا بقصر الحكايه ما مشيتش زي ما هو عاوز طب وماله خير ربنا قاصد ربنا عنده سككه لكن اللي تلاقوه بيقفش كتير ده وبيزعل كتير ولازم الناس تحايله كتير ده يحب ان يكون الاول ده على طول بيتشخص كده لانه زعلته وحشه وكتير يفضلوا يحايلوا فيه حبيبي حاسب على روحك انت انت بت بتدلع نفسك كده كمان بتدخل حته صراع سلطه كانها سلطات احنا الحقيقه يعني ما عندناش حاجه نوزعها عليكم غير التعب فازاي بتفكروا انها فيها مراكز او سلطات او اسوا حاجه ان الواحد يبص للخدمه من المنظور ده تعبير بقى صعب قوي لا يقبلنا انتوا عارفين لا يقبلنا دي بما فيهم يوحنا الحبيب خلي بالكم بيوصل عدم قبولك للآخر إنك مش قابل الكبير مش قابل أبونا مش قابل مسؤول الخدمة مش قابل السيستم شايف العيوب في كل حاجة إلا نفسك ما هي بتبتدي إنك مش مش قابل زميلك بس بتوسع معاك فبتبقى إيه شايف كل حاجة غلط طبعا أنا مش هقدر أدافع عن نفسي وأقول لك إحنا ليه بنعمل كده لكن انت شايفني غلط okay مش انا اقصد انا بس انت شايف ال system كله غلط وما اكثر النقد اللي بيوصلني في system الكرازه ونقدي انا الشخصي انا مش بزعل انا بتعلم لكن ببقى عاوز اقول لاولادي يا اولادي انا كل غلط وبصلح في روحي وابائي كده لكن مش تصلحوا في نفسكم قبل ما تفكروا قبل ما تستسهلوا الكلام ده قبل ما نعيب في السيستم حاسبه لأنه الروح دي خطر عليكم انتوا الخدمة هتمشي لأنها شغل ربنا بيا وبغيري ومش هتفرق بس حاسبه أزمة قبول الآخر أصعب أزمة في رأيي في الخدمات عموما وفي خدمة الكرازة خصوصا إنك تبقى متأزم وأنت بتتعامل مع حد وعلى فكرة ربنا بيقصد في رأيي بيقصد يحطك مع شخص مختلف عنك عشان يمتحنك والحمد لله أغلبكم اسم الصليب يعني نجاح بتفوق خلاص بالعكس طبعا يحطك مع حد بعيد خالص عن شخصيتك وطبعك اصل اذا كنت هتجري ورا شخص ما يعرفش المسيح واحد يعرف المسيح مش عارف تحبه انت بتتكلم في ايه انت فاهم غلط بقى فانت عندك ازمه هنا هل تؤمن ان المسيح يعمل بالاخر انت مصدق ان ربنا هيشتغل بيك ولا لا طب انت عارف خطاياك وعارف عيوبك طب وشايفه بيشتغل بيك طب ليه مستكتر انه فلان بعيوبه وخطاياه وربنا يشتغل بيه ايه الجديد يعني ما هو شغال بيك بقاله كتير وانت حسيت ومصدق انه شغال بيك رغم كل الفضايح طب ما تفهم بقى انه زي ما قابلك وانت كسر قابله وهو كسر برضه انت مركز على عيوبك وخطاياك ولا مركز على ال perfection في ناس تقول لك اصل انا perfectionist يا اخويا خليك على روحك perfectionist ايه اللي perfectionist انا اسمع كلمه التغيظ دي اصل انا perfectionist ايه اللي perfection اتغاظ جدا perfectionist خليك perfect واذا كنت perfect حب الناس كلها تستحملها لكن perfectionist مش مستحمل انه اتاخر لا ده مش perfectionist ده قلب ضيق تشخيص غلط لا دي نقص تواضع دي حاجات كتير عاوزة تتصلح سيبكم من المسميات بتاعت الدنيا دي بصوا بقى القديس يوحنا عمل ايه عمل حاجة أنا ضعيف مش عارف أعملها صلوا لي بحاول أجاهد مع نفسي أتقوى فيه إذا جئت سأذكره بأعماله يعني إيه بقى يعني لازم هتيجي لحظة هواجه الشخص وأقول له إيه مش أنا يعني فلان انت قلبك ضيق فلان انت عاوز تبقى نمرة واحد فلان انت مسيطر انت بتتحكم انت مش عارف تحب اخواتك انت في ناس تعبوا بيك بسببك في ناس سابوا الخدمة عشانك سأذكره قديس يوحنا ده أطيب واحد في الجيل الأول كلنا عارفين كده يوحنا الحبيب ده الطيب قوي مش كده تصوروا انه بيعرف يعمل مواجهة بيعرف بيقول أنا هاجي وهفكره باللي بيعمله التي يعملها هازرا علينا طب ده انت في بلد وهو في بلد بس واصل له الكلام واصل له الكلام انه عمال يتريق على يوحنا الحبيب انه يوحنا ده اصله غلبان مش عارف يدير الخدمه يوحنا ساكت طبعا مش على يوحنا بس على كل بقى القديسين اللي بيساعدوا يوحنا بأقوال خبيثة وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة المواجهة لازم تبقى بأعمال بحقائق يعني إيه ودي مشكلتي للأسف مع ناس كتير لما أجي أقول له أنت مقصر يدافع عن نفسه مش عارف أثبت الخطأ لأني ما كنتش موجود في الواقعة نفسها بس الحقيقة ليس مكتوم إلا وأسر ليس خفية إلا ويعلم ما بينفعش انك تفضل تبرأ نفسك وفي اربع خمس شهود كل واحد على حده جه بيقول انا تعبت من فلان لا يبقى مش كل دول كذابين وانت بريء عندك عيب لازم يتصلح بليز ولازم تعترف بكده ارجوكوا كل واحد متاكد ان في شخص تعبان منه ما يستعجلش ويبرر نفسه قدام نفسه لازم يتاكد اللي تعبان منه تعبان منه ليه وليه دي يحطها في دماغه قوي ويفحص نفسه عليها عشان يستفيد عشان يصلح حتة في طبعه عشان ربنا يعرف يشتغل بيه أكتر لكن هتطلع أنت Mister Perfect وكل الناس ظالمينك ومتهمينك okay الخدمة هتمشي وهنحتمل وجودك بس أنت مش راضي تتصلح مش راضي تتغير المواجهة تحتاج إلى شكوى متكررة عشان نتأكد أنه الحقيقة دي مظبوطة فاحنا مش بناخد مجرد واحد جه اشتكى واحد خلاص صدقناه لا ما حدش فينا بيعمل كده المواجهة لازم تبقى بغرض الإصلاح مش بغرض الإقصاء دي مشكلة ناس كتيرة فيكم لو أنا عاتبت عتاب وأظن يعني ما بعرفش أشد عتاب بسيط بيزعل وبيزعل قوي طب يا حبيبي وأنا لما بعاتبك غرضي إيه كأب إلا إصلاح وأنا لما بعاتبك تقول لي طب هسيب لك الخدمة وأنت بتخدم عشاني طب ما لازم تتعاتب مش لازم تعرف عيوبك لازم تعرف العيب اللي فيك عشان نصلحه عشان نتقدم خطوة فليس العتاب أو المواجهة بغرض الإقصاء الرفض يعني لا خالص ما عندناش حد بيترفض خالص في الخدمة الحمد لله أي حد يدخل الخدمة دي ما بيترفضش بس على فكرة في ناس بترفض نفسها من كتر اللي عند زي يهوذا المسيح ما رفضوش خالص وهو بيسرق من الصندوق وهو بيتآمر على المسيح بس المسيح ما بيرفضش حد بس يهوذا فرز نفسه طب بعد الشر مش عاوزين نوصل لكده لكن انت لو استفدت من بدري وعرفت عيبك واشتغلت عليه ما هتلاقي مرقص الرسول اشتغل على العيب بتاعه بولس شد عليه مره يبدو انه اشتغل على حته الخوف اللي جواه دي طلع منه قديس عظيم جدا قديس مرقس شهد بولس شهد له وقال انا عاوز مرقس لانه نافع لي للخدمه يمنع الذين يريدون الشخص الذي يحب ان يكون اولا او الشخص الذي لا يقبل الاخرين بعيوبهم واختلافاتهم يمنع الذين يريدون ودي خطيه صعبه يعني ايه احنا ساعات نلصم في خادم بس لو وصلت ان الخادم ده بيطفش خدام ما اقدرش افضل سايبه لان في ناس تانية ضحايا يمنع الذين يريدون حاسب ليكون وجودك معطل لوجود خدام اخرين يكون عدم المرونه اللي فيك معطله ناس تانية ممكن كانت تدخل لو لقيت واحد مرن عن كده المنع ده ممكن ما يكونش انك واقف لهم كده على الباب بتمنع الدخول لا بس ممكن الفرديه بتاعتك تمنع ناس كتير مره خادم جه قال لي انا سبت الخدمه من سنه ليه يا حبيبي ده انا ما اعرفش قال لي بص الليدر بتاعي فضلت احاول اقترح اقتراحات وابدي استعداد انما هو يسمعني وكانه ما سمعنيش فلقيت ان وجودي زي قلته فانا انسحبت بهدوء وهو عمل طيب ما سالش عليا هو منعه لو جبت الليدر وقلت له انت منعت فلان من الاستمرار في الخدمه يقول لي اطلاقا مش كده بس هو منعه منعه بفرديته بانانيته بان هو مش بيسمع مش بيحترم راي الاخر كفايه مش مقدره كفايه حاسب لا تكون بتمنع اخرين بالانفراد او تمنعهم بالتعطيل او التقطيم في واحد كل ما يقول راي يقطموه اوكي طيب انت بتفطسه كده او يمنع بالتجاهل في شخص انت بتتجاهل وجوده طب خلاص مره في اتنين في تلاته انا مش مهم بدل انا مش مهم هاجي ليه اذا المنع له اشكال بس حاسبه لانه كل واحد من دول المسيح كان عاوز يشتغل معانا وكان ممكن يطلع منه بولس وكان ممكن يطلع منه مرقس فلو منعناهم مين هيحتمل يسال امام المسيح عن الناس دي بقى عن الخدام اللي بيركنوا لانه في شخص ما لا يقبل وجودهم انا بقول دي لانها ظاهره معلش كل واحد ياخد الكلام على نفسه مش يطبقه على شخص تاني او المنع ببساطه بعدم التواصل او عدم التشجيع مجرد انك ما بلغتش الشخص مره واثنين وثلاثه بيفتكر انه ايه انا مش مرغوب فيه لان محدش بيقول لي خلاص يبقى انا مش مهم او عدم التشجيع واحد يعمل دور ما يلاقيش حتى كلمة شكرا ربنا يعوضك ما كناش نعرف نعملها من غيرك طب ما هو التشجيع ده هيخليه يستمر لكن لو ما شجعتش يرجع يشك في نفسه هو انا اكون عملت حاجة غلط اذا التشجيع ضروري مننا لبعضينا طول الوقت members و leaders و residents وكهنة و... احنا عيلة في بعض لازم نفضل مقدرين كل دور بيتعمل في الخدمة أيها الحبيب بختم خلاص لا تتمثل بالشر لو لقيت الظاهرة دي أن في بعض الشخصيات داخلة يعني شوية عاوزة تاخد دور مدير في الخدمة تتحكم تتسلط طريقتها متعبة ما تعملش كده من فضلك خليك بص على الخادم التاني المتواضع بجد اللي بيرجع لورا مش بيطلع لقدام اللي مستعد يغسل رجلين الكل اللي مش بيدور على اي مركز واي منصب اللي ما يحبش اسمه يتقال اساسا في اي خدمه اللي حريص يفضل في الظل مش في النور هو ده اللي تبص عليه لان هو ده اللي رصيده اكبر في السماء هو ده اللي فاهم الخدمه صح فحاسب لا تتمثل بالشر لان في وجود عنصر زي ديوتريفوس الخادم الجديد بيتلخبط هو غايوس اللي كان بيشكر فيه في الاول ولا ديوتريفوس ما الاثنين leaders لا لا خليك ورا غايوس وغايوس لا تتمثل بالشر بل بالخير لان من يصنع الخير هو من الله ومن يصنع الشر لم يبصر الله معناها حبايبي دور دايما عن القدوه الحلوه الشاطر فيكم يبص حواليه هيلاقي فيه خدام ربنا يحميهم فعلا بيحبوا ربنا بجد بيحبوا الخدمة بجد عاوزين العالم كله يرجع للمسيح مستعدين يعملوا أي حاجة عشان الخدمة تجري النار تجري في الدنيا هم دول اللي تبصوا عليهم هم دول اللي تتعلموا منهم من في صمت ممكن يكونوا ما بيتكلموش كتير وممكن ما يكونوش leaders خالص ولا residents بس انتوا هتحسوهم وحاسبوا من الشخصيات اللي بتعمل قفشات دي دي اللي بتقطع علينا النور كل شوية ابحث عن القدوة دايما واحذر من التحزب والإدانة أي حد يعمل تكتل أي حد يبتدي يتكلم على الخدمة هو ليه ليه كلام مش في الوش يعني ليه اللي تعبان ما يجيش يقول أنا تعبان ولو واحد فيكم تعب من أخوه ما احنا اخوات ما يروح يقول له على طول أنا اتضايقت ده المسيح قال كده لكن احنا نخبي ونكتم ونشكي بره ده شغل مش مسيحي مش شغل خدام فالمواجهة لازم تبقى بأدب شديد وباتضاع أكون أنا فهمت غلط طب أنا صعب عليه طب أنا اتضايقت حسبه لازم نواجه بس نواجه بأخلاق مسيحية ابحث أن تنظر الله في كل خاتم صدقوني أنا بحاول أشوف وتعودت أشوف ربنا في كل واحد فيكم حتى لو مبتدئ حتى لو في عيوب كبيرة سوف بيحب ربنا في الآخر ما ينفعش ان انا اتصور لحظه انه مش بيحب ربنا قديس بولس مره قال قاعده جميله قوي قال ان ظن احد انه للمسيح فليعلم هذا ايضا انه كما هو للمسيح هكذا نحن ايضا فاهمنا يعني لو واحد افتكر انا بتاع ربنا يفكر نفسه يا اخويا واحنا كلنا بتوع ربنا برضه كما هو للمسيح هكذا نحن ايضا ولا الناس دي جايه يعني وقاعده القعده دي ليه مش بيحبوا ربنا طب ربنا فرحان بيهم وقابلهم وهيعمل بيهم شغل انت بقى هتطفش كم واحد ابحث ان تنظر الله في كل خاتم ربنا يحمينا من ظاهرة الذي يحب ان يكون اولا او ظاهرة لا يقبل الاخوة او لا يقبلنا خليكم متواضعين يا حبايبي عشان النعمة تفضل ملازماكم تدخلين على خدمة ويمكن عمر بشكل جديد في رأي الكرازة اللي يحبها فعلا بتغير حياته الموضوع مش خدمة ساعتين في الأسبوع It's really a lifestyle شكل حياة جديد خالص ممكن ما تسافرش خالص بس بقيت كارز قلبا وقالبا في شغلك بقيت بتفكر طول الوقت كل الناس دي نفسي يحبوا ربنا مش شغلك العادي وانت مسافر فسحة مع أهلك بقى عندك قلب كارز وانت راكب مواصلات وانت ماشي في الشارع فالموضوع مش واقف خالص على انت في انهي country لا الموضوع مش كده في الاول وفي الاخر هي lifestyle لو انت كنت فهمت الكرازه صح انت من جواك حصل حاجه وحبيت ربنا وحبيت اللي ربنا بيحبه وربنا ما بيحبش حاجه قد خلاص العالم كله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد